ربي اللي تعال ارتاح انا عندي سلامك عندي لك فرح
لما دعاني ربي قال لي تعالى ارتاح انا عندي سلامك عندي لك افراح ما للهم يسودك ليه بيحمي عودك
مال الهم يسودك ليه بيحمي عودك خليني أمسك إيدك وأمشيك في فلاح وأمشيك في فلاح لما سمعت صوته قلت له يا ربي ليه بتنادي عليا وانا مش طايق ذنبي لما سمعت صوته قلت له يا ربي ليه بتنادي عليا وانا مش طايق ذنبي قال لي دمي طهر من كل شرور قال لي دمي طهر من كل الشرور
ده انا بحب الخاطي واخرجه للنور واخرجه للنور قلبي ساعتها تهلل وامتلا بالروح لما سمعت كلامه وشفت الجروح
قلبي ساعتها تهلل وامتلأ بالروح لما سمعت صوته وشفت الجروح بحبك يا ربي وهعيش لك طول عمري بحبك يا ربي وهعيش لك طول عمري هفضل ارنم واهتف وهسلم لك امري وهسلم لك امري لأنه هكذا بالاسم حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشر صارخا قائلا اللهم اغفر لي فإني خاطئ أنا يا يسوع أنا أنا الخاطي جيت لك بالدموع أسجد لك وأوطاطي أنا يا يسوع أنا أنا الخاطي جيت لك بالدموع أسجد لك وأوطاطي أنا ذنوبي كتيرة وحياتي شريرة حياتي شريرة أنا أنا الخطير إبليس عمال يجري ورايا يجري ليل ونهار بيحل الدنيا في عينيا ويزين للنار إبليس عمال يجري ورايا يجري ليل ونهار بيحل الدنيا في عينيا ويزين للنار يا يسوع احميني من ايده نجيني يا يسوع احميني احميني من ايده نجيني انا انا الخطير أنا رغم إني دايما عاصي تعطف برضو عليا وقلبي مهما يكون قاسي قلبك في حنية أنا رغم إني دايما عاصي تعطف برضو عليا وقلبي مهما يكون قاسي قلبك في حنية سامحني يا ربي واغفر لي يا ذنبي سامحني يا ربي يا ربي واغفر لي يا ذنبي أنا أنا الخاطئ يا جميع المتعبين تعالوا إلى يسوع عنده الغنى والكرامة عنده للعطشان ينبوع عنده ليل عطشان ينبوع عنده ليل عطشان ينبوع عنده الغنى والكرامة عنده ليل عطشان ينبوع يلي مش لاقي دواك وعايش في الأرض ذليل تعالى أوصف لك طبيب اسمه عمانويل اسمه عمانوئيل اسمه عمانوئيل تعالى اوصف لك طبيب اسمه عمانوئيل يعرف في جميع الأمراض جراحة بطن وعيون ويعطي لك العلاج مجانا ودواء مضمون مجانا ودواء مضمون مجانا
سعادة أبدية وسعادة أبدية وسعادة أبدية عنده للنفس بلسام وسعادة أبدية
وسط البحر الهايج وانا سايب تضربني امواج تجعلني حيب ويسوع باين تركني ويسوع باين تركني ولا عدت أشوفه من ضعف إيماني ولا عدت أشوفه من ضعف إيماني يسوع لما رآني أسرع إلي في يأسي وظلامي نور عيني يسوع لما رآني أسرع إلي في يأس
بعيد ليه تبقى من العبيد ليه تعيش في الكورة بعيد ليه تبقى من العبيد تعالى خد قلب جديد وعيش باقي العمر سعيد ليه ليه ليه ليه بعيد عن مسيحك ليه هو في في العالم ايه قوم اسرع وتعالى اليه الرب بصوته يناديك ومن زمن مستنيك الرب بصوته يناديك ومن زمن مستنيك لو جيت تفوز بالسماء وتنول كمان الرجاء ليه ليه ليه ليه بعيد عن مسيحك ليه هو فيك في العالم ايه قوم اسرع وتعالى اليه ناداك بدل المرة كتير قالك الطريق ده خطير ناداك بدل المرة كتير قالك الطريق ده خطير آخره ندم وعذاب مرير ارجع وطرق الشرير ليه ليه ليه ليه بعيد عن مسيحك ليه هو فيك في العالم ايه قوم اسرع وتعالى اليه يسوع أنت تعلم أن شهوات العالم تخدعني طهر قلبي طهر فكري اسمع صراخي وانقذني طهر قلبي طهر فكري اسمع صراخي وانقذني
طهرني طهرني طهرني طهرني يسوع أنت تعلم أني أحبك من قلبي قد سمعي عفف نظري احفظ اوقاتي وحبي امشي خلفك احفظ وعدك مهما خلفت في وعدك يديك طهرني طهرني طهرني طهرني يسوع أنت تعلم أني أحبك من قلبي
من الأعماق يا ربي صرخت من قلبي من الأعماق يا ربي صرخت من قلبي حتى تنظر إلي وتستجيب لي حتى تنظر إلي وتستجيب لي أنا مسكين أنا مسكين إذا ما صرخت إليك لتستقيم لديك إذا ما صرخت إليك لتستقيم لديك صلاتك بخور تصعد بلا فتور صلاتك بخور تصعد بلا فتور يا يا مجيب يا مجيب ليكون رفع يدي قدامك كذبيحة مسائية أمامك ليكون رفع يدي قدامك كذبيحة مسائية أمامك تغفر لي بها ذنبي وتطهر بها قلبي تغفر لي بها ذنبي وتطهر بها قلبي يا يا معين يا يا معين مش ممكن يرتاح قلبك وانت بعيد عن ربك لو ربحت العالم كله مش هيريح قلبك مش ممكن يرتاح قلبك وانت بعيد عن ربك لو ريحت العالم كله
تعمر في الدنيا بكرة لابد تموت اوعى الفرصة تضيع منك او الفرصة تفوت
مهما تعمر في الدنيا بكرة لابد تموت اوعى الفرصة تضيع منك أو الفرصة تفوت
اسمع صوت إلهك تعالى للمسيح اسمع صوت إلهك تعالى للمسيح قل له ارحمني أنا الخاطي وأنت تستريح قل له ارحمني أنا الخاطي وأنت تستريح وانت مسافر على بدية لابد تكون وياك تذكرة السفر مختومة بدم يسوع مولاك
وانت مسافر عالأبدية لابد تكون وياك تذكرة السفر مختومة بدم يسوع مولاك خذها منه الآن لا يفوت الأوان خذها منه الآن لا يفوت الأوان ترجع تندم وتضيع منك فرصة الغفران ترجع تندم وتضيع منك فرصة الغفران جمالك برا نقيا زادها الطهر جمال يا وحيدة في البشرية اختارها رب الكمال بالمحبة والوداعة والمهابة والكمال بالمحبة والوداعة والمهابة والكمال صرت أهلا للشفاعة ولتطويب الأجيال السلام لك يا مريم يا شفاعة المؤمنين في الخلائق أنت أعظم أنت فخر العالمين علمينا كيف نشكر ونعظم القدير وباتضاع القلب نعبد ربنا العالي النصير علمينا كيف نشبع كل بائس فقير علمينا كيف نشبع كل بائس فقير وعلى الكراسي نرفع كل متواضع كثير السلام لك يا مريم يا شفاعة المؤمنين في الخلائق أنت أعظم أنت فخر العالمين علمينا عن الصلاة بين الشموع والبخور وتقاليد الأباء ورشم صلبا على الصدور علمينا عن القناعة والرضا بقلب فخور علمينا عن القناعة والرضا بقلب فخور والإيمان بالشفاعة والوفاء بالنزور السلام لك يا مريم يا شفاعة المؤمنين في الخلائق أنت أعظم أنت فخر العالمين في أب حنون وقر ومصون في وقت الشدة بنجرى عليه نبص عليه نلاقي في عينيه حنان ومدد ايده وليديه في أب حنون وقر ومصون في وقت الشدة بنجرى عليه نبص عليه نلاقي في عينيه حنان ومدد ايده ليديه شفيعي حبيبي نظر لي في ضيقي شفيعي حبيبي نظر لي في ضيقي يا بابا كيرلس محتاج لدي
في ظلمة مشيت وياما نسيت وضاعت بهيتي مني ورحت حزين وكل يمين أدور على حد يعيني في ظلمة مشيت وياما نسيت وضاعت بهيتي مني ورحت حزين وكل يمين أدور على حد يعيني شفيعي حبيبي نظر لي في ضيقي شفيعي حبيبي نظر لي في ضيقي يا بابا كيرلس محتاج لدي طلبت صديق وأغلى صديق جاني في الشدة يريحني ده أب قدير في حب وأسير في عز ألامي فرحني طلبت صديق وأغلى صديق جاني في الشدة يريحني ده أب قدير في حب وأسير في عز ألامي فرحني شفيعي حبيبي نظر لي في ضيقي شفيعي حبيبي نظر لي في ضيقي يا بابا كيرلس محتاج ليك والحياة دربني كي أحيا فيه ودوبني في ثنايا
أنت هو الطريق والحق والحياة دربني كي أحيا فيك ودوبني في ثناياك أعرف أن طريقك مليانا بالأشواك أعرف أن طريقك مليانا بالأشواك لكن معك يا ربي تهون كل الآلامات لكن معك يا ربي تهون كل الآلامات
لأنك غلبت العالم والشيطان والخطية أين أنت يا ربي هبني تلك العطية
لأنك غلبت العالم والشيطان والخطية أين أنت يا ربي هبني تلك العطية أعرف أن طريقك مليانا بالأشواك أعرف أن طريقك مليانا بالأشواك لكن معك يا ربي تهون كل الآلامات لكن معك يا ربي تهون كل الآلامات ما يحسن في عينيك افعل وانا بين ايديك ما يحسن في عينيك افعل وانا بين ايديك
يا ربي خاف عليا وحنن روحك حواليا يا ربي خاف عليا وحنان روحك حواليا ولا يمكنها تتركني ده وعدك بيطمني شاريني بالدم الغالي أتاريني على قلبك غالي يا شاريني بالدم الغالي أتاريني على قلبك غالي ماشي في ظلال الموت فرحان وسمع الصوت ماشي في ظلال الموت فرحا وسمع الصوت مجدا ومبارك اسمك قلبي مرتاح على شخصك مجدا ومبارك اسمك قلبي مرتاح على شخصك
ولا يمكنها تتركني ده وعدك بيطمني ولا يمكنها تتركني ده وعدك بيطمني يا شاريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي يا شاريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي سلام أنا أعطيكم وروحي يشفع فيكم سلامي أنا أعطيكم وروحي يشفع فيكم حملك ارميه يا بنيا خفيف وتقيل عليا حملك ارمي يا بني خفيف وتقيل عليا ولا يمكنها تتركني ده وعدك بيطمني ولا يمكنها تتركني ده وعدك بيطمني يا شاريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي يا شاريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي شكرا للرب رعايا كنزي ونور عينيا
شكرا للرب رعيا كنزي ونور عينيا قلبي فرحا بحبيبي عزي وسعدي ونصيبي قلبي فرحا بحبيبي عزي وسعدي ونصيبي ولا يمكنها تتركني ده وعدك بيطمني ولا يمكنها تتركني ده وعدك بيطمني يا شاريني بالدم الغالي قتلني على قلبك غالي يا شاريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي سامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع سامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع عيوننا بتترجاك مليانة بالدموع انت إلهنا الحي انت اللي قريب
رضاك يا يسوع
تغاضى عن خطايانا عظم لطفك ويانا تغاضى عن خطايانا عظم لطفك ويانا وضع يدك علينا وبارك الجموع
ولا حاجة نستاهلها من اللي بتقدمها ولا حاجة نستاهلها من اللي بتقدمها دي محبتك غمرتنا نسجد لك في خشوع على القلوب بتقرع وطوبى للي يسمع على القلوب بتقرع وطوبى للي يسمع وطوب توبة من قلبه توبة من غير رجوع سامحنا يا فدينا باركنا يا يسوع سامحنا يا فدينا باركنا يا يسوع عيوننا بتترجاك مليانة بالدموع كنيستي أرجو لك من عزة الإله خلاص كل الشعب يا سفينة النجاة عد يا إلهي واطلع وانظر من السماء تعال هذه الكرمات بالحسبي وبالنماء ليحفظ الرب لك عهدا على الدوام وليملأ الإله أبرجاك بالسلام عد يا إلهي واطلع وانظر من السماء تعال هذه الكرمات بالحسبي وبالنماء شفاعتك يا ملاك ميخائيل عند فدينا عمانوئيل شفاعتك يا ملاك ميخائيل عند فدينا عمانوئيل ده انت رئيس جند السماوات وخادم رب القوات ده انت رئيس جند السماوات وخادم رب القوات في
عماله ايه شفاعتك يا ملاك ميكائيل عندي سبيلك عماله ايه ده انت رئيس جند السماوات وخادم رب القوات ده انت رئيس جند السماوات وخادم رب القوات وهبك عزمي وناصري كبير غلبتي بيهم إبليس وهبك عزمي وناصري كبير غلبتي بيهم إبليس طرحت داخل الجحيم بأمر الإله القدوس طرحت داخل الجحيم بأمر الإله القدوس شفاعتك يا ملاك ميخائيل عندي فدينة عماله ايه شفاعتك يا ملاك ميخائيل عندي فدينة عماله ايه ده انت رئيس جند السماوات وخادم رب القوات ده انت رئيس جند السماوات وخادم رب القوات
جنود الشياطين بيخافوا من ذكري اسمك كل جنود الشياطين بيخافوا من ذكري اسمك لما نقول يا ملاك ميكائيل يجروا يهربوا منك لما نقول يا ملاك ميكائيل يجروا يهربوا منك
شفاعتك يا ملاك ميخائيل عندي فدينة عماله ايه شفاعتك يا ملاك ميخائيل عندي فدينة عماله ايه ده انت رئيس جند السماوات بخادم رب القوات
ثبت أنظارك فيه وحمولك سبب عليه ثبت أنظارك فيه وحمولك سبب عليه والغيمة إن كانت فيك والغيمة إن كانت فيك صلي حالا تلاقيك صلي حالا تلاقيك إن كنت سمعت نداء عالمية مشيت وياه إن كنت سمعت نداء عالمية مشيت وياه ليه تتلفت حواليك ليه تتلفت حواليك عينك خليها عليك عينك خليها عليك ثبت أنظارك فيه وحمولك سبب عليه ثبت أنظارك فيه
فيها البار إن شفت بعينك نار صدق يطفيها البار أو جواها يمشيك أو جواها يمشيك زي الفتيان حواليك زي الفتيان حواليك
ثبت أنظارك فيه وحمولك سبان عليه ثبت أنظارك فيه وحمولك سبان عليه والغيمة إن كانت فيك والغيمة إن كانت فيك صلي حالا تلاقيك صلي حالا إن كنت في تلاقيك
وقت أليم حواليك الشر عظيم إن كنت في وقت أليم حواليك الشر عظيم إيمانك في فديك إيمانك في فديك غالب لو تثبت فيه غالب لو تثبت فيه ثبت أنظارك فيه وحمولك سبان عليه ثبت أنظارك فيه وحمولك سبان عليه والغيمة إن كانت فيك والغيمة إن كانت فيك صلي حالا تلاقيك صلي حالا تلاقيك
دق باب القلب يوما صوت ربي في المساء قال افتح لي وهيا لا تهيأ للعشاء دق باب القلب يوما صوت ربي في المساء قال افتح لي وهيا لا تهيأ للعشاء قلت هالنوم بجفني وغدا يحلو اللقاء قلت هالنوم بجفني وغدا يحلو اللقاء فمضى عني حزينا وتولاني الشقاء فمضى عني حزينا وتولاني الشقاء دق باب القلب يوما صوت ربي في المساء قال افتح لي وهيا لا تهيأ للعشاء دق باب القلب يوما صوت ربي في المساء قال افتح لي وهيا لا تهيأ للعشاء وفتحت الباب الضياء وفتحت الباب حتى يغمر القلب الضياء لي رجاء أن أراه فهو لا يخزي الرجاء لي رجاء أن أراه فهو لا يخزي الرجاء ربي يسوع الغالي مفيش زيه حبيب معاه تهون الغربة ويهون حمل الصليب ربي يسوع الغالي مفيش زيه حبيب معاه تهون الغربة ويهون حمل الصليب محلى العشرة وياه يسوع رب السماء محلى العشرة وياه يسوع رب السماء يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه أنا عايش في حماه وبعز يا نفسي دوسي على كل المغريات ده حبيبي حلقه حلاوة كله مشتهيات وبعز يا نفسي دوسي على كل المغريات ده حبيبي حلقه حلاوة كله مشتهيات محلى العشرة وياه يسوع رب السماء محلى العشرة وياه يسوع رب السماء يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه أنا عايش في حماه وآلامي في البرية مهما كانت كتير عالأزرع الأبدية يحملني القدير آلامي في البرية مهما كانت كتير عالأزرع الأبدية يحملني القدير محلى العشرة وياه يسوع رب السماء محلى العشرة وياه يسوع رب السماء يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه أنا عايش في حماه الأشياء يبقى لا يحول لا يبقى عشب في الحقول والزهر أيضا للزبون يا رب أنت وحدك تبقى وكلها تبين يا رب أنت وحدك تبقى وكلها تبين لا دوران ولا تغيير فيك يا سيدي المجيد لا دوران ولا تغيير فيك يا سيدي المجيد يا سيدي ليس سواك فأنت تبقى في علاك كما بالأمس لا تزال تغيرك من المحال يا سيدي ليس سواك فأنت تبقى في علاك كما بالأمس لا تزال تغيرك من المحال لولاك أمضي في ضياع كي أنتهي إلى الضياع لولاك أمضي في ضياع كي أنتهي إلى الضياع شكرا لك فأنت لي إني لك رب العالي شكرا لك فأنت لي إني لك رب العالي صديقي يمضي والجفاء قد سار من بعد الوفاء وفاءه كان وفاء والآن صار كالهباء صديقي يمضي والجفاء قد صار من بعد الوفاء وفاءه كان وفاء والآن صار كالهباء لكنك رب السماء أوفى من كل الأصدقاء لكنك رب السماء أوفى من كل الأصدقاء ففي يسوع الفقير من إخوتي لي العذاب ففي يسوع الفقير من إخوتي لي العذاب ففي يسوع الفقير من إخوتي لي العذاب
علشان إيترك إلهيك يا نفسي قوليها علشان إيه علشان خطية شهوة رضية تضيع أبدية طيب ليه علشان ايه ترك إلهك يا نفسي قولي علشان ايه علشان خطية شهوة رضية تضيع أبدية طيب ليه يا نفسي قومي تعالي ليه تعالي شوفي عمل يديه يا نفسي قومي تعالي إليه تعالي شوفي عمل يديه الرب قبلك بصوته بينده ليك الرب قبلك بصوته بينده ليك
علشان ايه تركة المصلوب وماشية مع المغلوب ده في الجحيم عذاب أليم للي يموت قبل ما يتوب علشان ايه ترك المصلوب وماشية مع المغلوب ده في الجحيم عذاب أليم للي يموت قبل ما يتوب يا نفسي قومي تعالي ليه تعالي شوفي عمل يديك يا نفسي قومي تعالي ليه تعالي شوفي عمل يديك الرب قبلك بصوته بينده ليك الرب قبلك بصوته بينده ليك
علشان ايه بعيدة ليه مش همك لنار الجحيم تعالي ليه عندي قدمي يحميكي من عذاب أليم علشان ايه بعيدة ليه مش همك ليه نار الجحيم تعالي ليه عند قدمي يحميك من عذاب أليم يا نفسي قومي تعالي ليه تعالي شوفي عمل يديك يا نفسي قومي تعالي ليه تعالي شوفي عمل يديك الرب قبلك بصوته بينده ليك الرب قبلك بصوته بينده ليك